بسم الله الرحمن الرحيم نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء
الطريق إلى النور www.waytolight.org يقدم لكم هذه المادة
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الليلة الطيبة المباركة نسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الخطوات وفي هذه الكلمات وأن يجعلها في ميزان الحسنات في يوم تعز فيه الحسنات أنا ابتداء بدعو يعني الشباب خاصة في هذه اللحظات العصيبة أن احنا نثق في المشايخ ونتأدب مع المشايخ ومع طلبة العلم كثير جدا من الناس بدأوا ينساقوا خلف بعض الدعاوى اللي بدأت تنتشر وبدأ يرددها بعض الناس دون وعي أو دون فهم يا جماعة المشايخ والعلماء لهم مكانة جليلة ولهم فضل علينا كما قيل لبعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم متى يهلك الناس قال إذا مات علماؤهم متى يهلك الناس إذا مات علماؤهم فانت ما تجيش تقتل الشيخ تبدأ ببعض الدعاوى اللي انت مش متأكد منها مع ان القاعدة يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يعني بعض المشايخ النهاردة معاه بيشتكي ان بعض الناس بدأ الشباب ماشي وحماس وعايزين نعمل حاجة واحنا يعني قولوا لنا المشايخ مش عايز تقول لنا نعمل ايه يعني احنا المفروض نتحرك المفروض ان احنا نعمل المفروض ان يا عم اصبر هتعمل والله اصبر المشايخ لهم رؤية معينة والعلماء لهم رؤية معينة ازاي الوقت بيجري ده احنا غيرنا بيتحرك وغيرنا بيعمل هم بيتحركوا وبيعملوا اشياء مش شرط يعلنوا عنها عشان تبقى عارف يعني مش شرط يعلنوا عنها النهاردة اجتمعت كل القوى والاحزاب في اجتماع بالامس مش هقول فين ومع مين بالك كلهم اعلنوا عدائهم للسلفية العدو الاول والاوحد هو السلفية في مجلس واحد بس واجتماع قعد ما يقرب من حوالي خمس ساعات اجتمعت رؤساء الاحزاب السويس كلها ومنهم الاخوان عشان تبقوا عارفين وغيرهم وفضل عز وجل مشايخنا كانوا معاهم وبدأوا يتكلموا كان من ضمن الحاجات اللي بيطالبوا بيها وانا بقولها اهو ضمن الحاجات الملصقات دي تتشال اشمعنى يعني الملصقات دي تتحط يعني ليه يعني تبقى لحضرتك والمهم بقى الهجوم شديد جدا جدا ومشايخنا قاعدين ساكتين لانهم اتعلموا الادب اتعلموا الاحترام وتعلموا حتى ادب الحوار وادب الحديث بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه لما سمح لهم بالكلام طب احنا عايزين نسمعكم انتوا ما تكلمتوش الناس دي بتتكلم ليها كذا ساعة كل واحد جايب برنامج عشان تبقوا عارفين كل حزب جايب عامل برنامج وبيقول في ايه حتى النصارى جايين مندوب عنهم ببرنامج عشان تبقوا عارفين برضه انا بكلمكم بكل وضوح اهو جايين برضه ببرنامج والاسم انا عارفه مين هو المهم لما الحمد لله سمح لمشيخنا لان احنا الصورة المنقولة في الاجتماع ان دول عبارة عن مجموعة من الدراويش ده ناس ما يعرفوش غير دورة المية والطهارة ولا مؤاخذة يعني كل فكرهم وكل علمهم لسه في دورة المية زي ما هم بيقولوا والمراحيض ده لا مؤاخذة العلم بتاعهم كله انا اسف في اللفظ ده لا مؤاخذة يجي في سروال يعني بنطلون واحدة ست وخلاص على كده لكن انتوا تعرفوا ايه في السياسة مش فاهمكم انتوا في السياسة السياسة ايه اللي بتتكلموا عليها انتوا جايين دلوقتي تتكلموا على السياسة لا ده احنا احزاب لينا سنوات وناس متمرسين انا بقول لك بفضل الله عز وجل الكلام ده انا ما كنتش المفروض اصرح بيه لكن انا استاذنت المشايخ في الكلام ده بفضل الله عز وجل لما قام مشايخنا اتكلموا ما في واحد من الحضور سواء من الكبار في الدولة او من الاحزاب كلها بلا استثناء الا وبعد اذنكم ممكن ناخد ارقام تليفوناتكم ده انتوا كنتوا لسه بتهاجموهم الناس دي ما تفهمش حاجة الناس دي مجموعة من الدراويش الناس دي بتاعت دورة المية وبتاعت الطهارة والحيض لا السياسة يا جماعة لابد أن نعي جيدا العملية بقت لعبة سياسية عشان تبقوا عارفين السياسة ما تجيش اكشف لك كل اوراقي زي ما بشرح لك اي كتاب كده بحكي لك كل او اتكلم لك عن كل المسائل بالتفصيل السياسة مش عايزة كده في حاجات في السياسة ممكن نديك إشارات بس عناوين وفي حاجات تانية ما نحكيها لكش ولا نتكلم عليها أبدا ولا نحكي لك التفاصيل لكن هيجي وقتها نقول لك يلا تبقى أنت مجهز نفسك جاهز جاهز يبقى رجالة بحق عشان تبقى عارف هي دي السياسة كده كل بيتحرك مشايخنا فضل الله عز وجل بتتحرك وبتتحرك بوعي وبعلم وبأدلة شرعية وهيجي وقت يقول لك يلا عشان تتحرك بقى انت مش انت عايز تشتغل هتبان ولله ضر ابن القيم رحمة الله عليه حين قال ستعلم حين ينكشف الغبار أتحتك فرس أم حمار هتبقى راجل صح وهتسد ولا انت بتاع كلام وبتاع هيصة زي ما بيقولوا ايوه احنا عايزين نشتغل وعايزين نعمل فين محدش مكلفنا بحاجة يا عم هنجيلك اصبر اصبر العملية مش هتطول ده هي الحمد لله يعني اسابيع او حاجات بسيطة اقل من اسابيع اصبر شوية هيجيلك دورك وهتلاقي دورك جاهز انت جاهز بس لكن اللي انا عايزه ان احنا نحترم المشايخ كل واحد يتصل على الشيخ يقول له انتوا ما بتعملوش حاجة ايه يعني بتعملوا لقاءات مع الناس يا عم لازم تعمل توعية للناس احنا بنتكلم في الديمقراطية بالك وبنتكلم في السياسة الشرعية كثير من الناس مش عارف يعني ايه السياسة الشرعية الناس خلاص ت- اكتر من 30 40 50 سنة عارفين لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة ان السياسة دي في الم... الدين في المسجد بس وبره المسجد اعمل اللي انت عايزه كل الدين في المسجد بس وهكذا ناس لا عارفه يعني ايه علمانيه فاحنا بنعمل لك تثقيف في السياسه الشرعيه بنعرف لك ان الدين بفضل الله داخل في كل انواع السياسه والسياسه كلها لا تخرج عن الدين وان الدين الاسلامي شامل كامل عشان تعرف هذا الكلام يبقى احنا عايزين بس الاخوه طلب ورجاء تقدموا مع المشايخ ما تجيش بقى الواحد يقول للشيخ يعني انت بتعملوا ايه بقى قول لنا بقى انتوا بتعملوا ايه يا عم مش هقول لك على كل حاجه في حاجات قلت لك ما تتقالش دلوقتي ما ينفعش يقولها لك لكن انا بقول لك يكفينا شرف في الاجتماع امبارح فضل الله عز وجل ما في واحد من اللي كان بينقد الا وانبهر بالكلام ده الناس دي طلع عندها وعي سياسي فوق الوصف بالك يعني كانت كلمه هقولها لك اهو عشان برضه تفهمها ولما تقعد في مجلس تبقى فاهم اصل الديمقراطية اللي هم بيتكلموا عليها دي واللي احنا بنشرحها معاك اصلها انها بتهدم بعضهم بعض يهدم الانسان الانسان ويهدم الحزب التاني بمعنى ايه كل واحد حتى في الاجتماع في الجلسة كل واحد عايز يتسلق على اكتاف الاخرين ينسب الفضل لنفسه الثورة دي بتاعتنا احنا حدش عملها الا حزب الفلاني واحنا اللي جرينا واحنا اللي عملنا واحنا واحنا حزب فلان ده لا ما عملتوش حاجة انتوا ما عملتوش انتوا كنتوا فين وانتوا كنتوا فين انتوا جاي وانتوا كنتوا جايين تتكلموا دل... وهكذا كل واحد بيهدم التاني وده هو ده نظام الديمقراطي اللي هو بيقوم على التحزب على الحزبية ودي اخطر حاجة في الامة ان احنا نحزب الناس هنبقى احزاب وتبقى هنا جماعات وتبقى دي شيع ودي فرق خد بالك نبدأ نمزق الامة نفرق الناس وده اللي بيبغيه النظام الديمقراطي لانه بيخدم فئة معينة نرجع تاني لنفس القصة مجموعة الرأسماليين اللي أفسدوا البلد وخربوها يظهر لنا مجموعة تانية ده بعد ما يتم القضاء على هؤلاء بلد وتطهر البلد يبقى احنا بنفس النظام رجعنا مرة تانية وبنعيد الكرة من جديد نفس الخطوات تاني بل أسوأ مما كان لا ده سموه هم ايه بيسموه في السياسة الخطوط المتعارضة ان ده يحاول يعمل ايه يظهر زي ما بيحصل في الانتخابات الانتخابات بيحصل ايه فلان ده يقول لك ده انا ده انا بعمل كذا وعندي برنامج هعمل لكم كذا وكذا وكذا وكذا ايه تاني يا ريت بيقول ان هو هيعمل بس ويتكلم عن نفسه يقول لا وعلى فكرة فلان الفلاني ده لا ده انا ما اقولكش ده في كذا وبتاع كذا وبيعمل وبيس يبدأ يهدمه ليه لا اخلاق ولا مبادئ ولا دين ولا غيبة ما فيش الكلام ده هو عايز يتسلق على هدم الاخرين حتى لو بالكذب والزور يقول لك ما دي السياسة ما دي لعبة الانتخابية انتوا مش عارفينها ولا ايه فده تتوقعه في الفترة الجاية يبدأ يقول لك دي لعبة انتخابية يعمل ايه دمر اللي قدامك حتى بالكذب حتى بالزور مش مشكلة المهم ان هو الانا المهم ان انا افوز اخد الاصوات وابدأ اقنع الناس ان انا وبس لا احنا هنوضح لك فضل الله عز وجل اللي يخش الانتخابات له مواصفات معينة تنطبق عليه هذه المواصفات ننتخبه ما تنطبقش مش هننتخبه خلصت القضية ليه لان قلت لك الكلمة امانة بين يدي الله عز وجل فهم بيستعملوا الخطوط المتعارضة خطوط متعارضة يعني ايه يعني اهدم اللي قدامك ده وانسب الفضل لنفسك واصعد انت على اكتافه لا فكان مشايخنا جزاهم ناس فاهمة ووعيه قال يا جماعة طب انتوا بتستخدموا الخطوط المتعارضة ليه السياسة ليها خطين خطوط متعارضة تخش ببعضها وتهدم اللي قدامك وخطوط متوازية تمشي جنب بعض ليه بتستخدموا الخطوط المتعارضة ليه مع ان ده اصلا مخالف لشرع ربنا عز وجل الله هو انت تستفاد ايه من انك تهدم محمد او تهدم المجموعة الفلانية او تهدم فلان تستفاد ايه يعني او تهدم احمد او غيره تهدمهم ليه يعني طب ما انا احاول اصلح من شأنه حتى لو عنده نقص ونستخدم الخطوط المتوازية يعني ايه يعني انت عندك مميزات وعندك عيوب وانا عندي مميزات وعندي عيوب وفلان ده عنده مميزات وعنده عيوب ما تيجي نتواصل مع بعض ويكمل بعضنا بعضا نمشي بالتوازي ونكمل بعضنا بعضا ان كان العمل لله عز وجل فيه اخلاص وان كنا فعلا عايزين نعمل لصالح هذا البلد لكن العملية عملية نفسي اهم حاجة احنا احنا ايه اه تبعا للدستور يبقى احنا نحاول نستحوذ على اكبر قدر ممكن من الكراسي في مجلس الشعب علشان يبقى الوزراء والحكومة تبقى مننا خدت بال حضرتك وبعد كده نمهد لرئاسة الجمهورية تبقى مننا وبعد كده ما تخدمش هذه الفئة إلا الفئة بنفسها هي أو الفئة اللي تبعها بس ويطبقوا المبدأ إن لم تكن أنت معي فأنت ضدي أو علي مبدأ جبته منين ده جابوه من اليهود الغاية تبرر الوسيلة يعني إيه يعني أنا عشان أوصل للغاية الهدف المعين الكرسي ده أو أوصل للمنصب ده استخدم كل الوسائل ممكن استخدم الكذب ممكن استخدم الكذب ممكن استخدم السرقة استخدم السرقة ممكن استخدم الفسق والفجور مش مشكلة ممكن استخدم اتهام الناس بالباطل مش مشكلة تشويه الناس وإزانة مش مشكلة المهم ان انا الغاية تبرر الوسيلة الوسيلة ان لم تكن وسيلة شرعية فهي حرام يبقى انت متعلم هذا الكلام دي من ضمن السياسة انت عايز توصل لهدف معين يبقى وصل له عن طريق الشرع شوف الوسيلة دي شرعية الشرع موافق عليها ولا لا؟ اه موافق عليها يعني الشرع ما بينقضهاش يعني دي مش ضد الشرع لا يعني الشرع ما قالش حرام ولا مكروه لا خلاص استخدم هذه الوسيلة لكن الكلام ده فيه حرمة لا يبقى لا يجوز يبقى انت استفاد معاه بس في اللقاء ده بس يبقى هي هناقشك يقول لك انت كنت فين انا كنت موجود ما انت اللي كنت فين تقول لهش انا انت زي ما قلت لك قبل كده انت اللي كنت فين انا كنت موجود انت كنت فين طوال سنوات طوال وانا موجود ما في منكر كنا بنراه وكنا بنتكلم وبننكره حتى لو ادى ذلك الى الى السجن او الحبس او التعذيب او او كل الكلام ده كل ده هذا ايه في سبيل الله عز وجل لا نريد منكم جزاء ولا شكور ما كنتش عايزين كرسي ولا منصب ولا كلام من ده لا نريد منكم جزاء ولا شكور بفضل الله عز وجل نسأل الله لنا ولكم الإخلاص يبقى انت كنت فين بقى كنت انت بتقول لي مصلحة الدعوة بتحلق دقنك انا كنت بطلق لحيتي ومربي دقني وعارف ان هي هتسبب لي ايذاء وعارف ان انا معرض للمطاردة ومعرض للحبس ومعرض ومعرض لكل هذا الكلام ومع ذلك انا كنت رافع شعار الاسلام في زمان انت كنت فين وهكذا فمش هنقعد نحاسب بعض لا سيبك من القصة دي احنا الوقت عايزين نقوم وننهض بهذا البلد ننهض بيه ازاي يبقى نستخدم الخطوط المتوازية في السياسة انت عندك ايه برنامج بتاعك ده جزاك الله خيرا ناخد منه الحاجات اللي توافق الشرع وتكون لمصلحة الدين ومصلحة البلد خد بالك وخدمة هذا الشعب يبقى ناخدها منك الحاجات دي خدمات شخصية ومعارضة للشرع لا معلش خليها على جنب وانت عندك ايه انا عندي كذا ناخدها يبقى كله بيكمل بعضه بعضا ننهض بالبلد دي ويبدأ البلد يكون في حال أحسن مما كان بفضل الله عز وجل ويبقى البلد فيها نهضة وفيها تقدم وفيها حضارة ده اللي احنا عايزينه تبقى في المقدمة زي ما طول عمر مصر على مدار التاريخ بفضل الله عز وجل ان هي قلب العالم الإسلامي والكلمة تطلع من مصر تتصدر لكل العالم بفضل الله عز وجل يبقى احنا عايزين كده يبقى انا مش هستفاد انك اهدمك وتهدمني ونهدم بعض لا انا الاواد ان احنا نوحد الصفوف يبقى انت عرفت في السياسة خطين يبقى هيجي يقول لك انت كنت فين قول له يا عم ليه تستخدم الخط المتعارض ده ما تستخدم يا عم الخط المتوازي في السياسة انت راجل دارس سياسة ما نستخدم الخط المتوازي انت عندك ايه وانا عندي ايه ونبدأ نكمل بعضنا بعض بدل ما بيهدم بعضنا بعضا نهدم بعض ليه طالما انت بتقول ان الغاية واحدة ان انت عايز تنهض بهذا البلد وعايز تر- ترفع من شأن هذا البلد يبقى نبدأ يكمل بعضنا بعض ليه نحطم بعضنا بعضا ليه يبقى اذا تفهم هذا الكلام يبقى انا بقول لك صبرا صبرا رويدا رويدا على المشايخ واحدة واحدة على المشايخ واللي انت عايز تنقله يا عمي كلمني فيه كلم المشايخ فيه بس بالراحة والله انا عايز كذا وكذا هيبدأ كل اللي انت بتحلم بيه هتلاقيه هم بيفكروا فيه بفضل عز وجل واذا كنت انت بتتكلم بقول واحد فهم بتعرض عليهم مئات بل الاف الاقوال خدت بال حضرتك وبتعرض عليهم ايضا فتلاقي نفس اللي انت بتكلمه غيرك برضه بيتكلم فيه لكن بنقول يا جماعة هم النهاردة انا قاعد معاهم زعلانين يعني بيقولوا الناس بدأت تطول علينا يقول شوف معذرة يعني قال شوف القساوسة لما يقولوا لأي واحد عندهم من أتباعهم من النصارى يقول له حاجة ما يعارضش ينفذ على طول ويسمع ويطيع شوف أي جماعة تانية بالك أي حد عندهم من القيادات بتاعتهم مع انهم قليل العلم وهم يشهدوا بذلك بفضل الله عز وجل والجلسه امبارح بينت كده بفضل الله عز وجل بقول لك احنا لنا سنوات في السياسه وخبرات بان بفضل الله عز وجل ان هم مش هقول صفر على الشمال انما هم يكفينا شرف ان هم كل واحد طلب لو سمحت تليفوناتكم يا جماعه بس لا احنا عايزين يبقى في تواصل بيننا وبما مش هينفع كده ده احنا صح لازم يبقى في تواصل وفي ترابط بيننا وبعض بدات تتغير الفكر تمام ليه لقوا ناس عندها فكر عالي بفضل الله عز وجل وناس فاهمه واعيه مش زي ما هم كانوا فاكرين وكانوا بيقولوا للناس مثل هذا الكلام يبقى احنا بنقول بس رفقا بالمشايخ قول رايك والفكره اللي عندك قولها احنا هنسمعها وهنقبلها منك بس قولها بالراحه ما تتهمش بقى المشايخ وتتطور عليهم لا يعني مش هقول لك اعملهم زي القساوسه لا مش هنقول لك كده انما من باب احترام اهل العلم كما قال ابن عساكر رحمة الله عليه قال اعلم رحمني الله واياك ان لحوم العلماء مسمومه وعاده الله في هتك استار منتقصيهم معلومه ومن اطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب فما تطولش لسانك على العلماء وعلى طلبة العلم احترمهم شوية وجلهم ووقرهم خاصة في هذه الظروف خلي عندك ثقة العلماء مش هيجيبوا لك إلا الخير بفضل الله عز وجل ومش هيفكروا لك إلا في الخير بفضل الله عز وجل فاحنا نكون تبع لهم خد بالك يعني احنا دايما في الناس يقول لك اللي ملوش كبير يشتري له كبير كل الفرق والأحزاب يقول لك لينا مرجعية في واحد مرجعية أو في مجموعة مجلس شورى أو في ناس مجموعة معينة أو هيئة معينة بنرجع لها ناخد رأيها خدت بال حضرتك فكذلك احنا يبقى لينا مرجعية ونتأدب مع هذه المرجعية مع علمائنا ومع مشايخنا الأفاضل بإذن الله عز وجل أنا أبشركم بإذن الله عز وجل احنا بكرة إن شاء الله في هيتعمل مؤتمر في قرية عامر إن شاء الله بعد المغرب بالك عند مسجد فجر الإسلام برضه هتعمل إن شاء الله في الشارع زي على النساق والنساق يعني المؤتمر اتعمل في البديو إن شاء الله تعالى وما تسمعوش أشعات بقى يعني مؤتمر بدوي بدأ يعملوا إشاعة والحمد لله الناس كان الجماهير موجودة ما شاء الله كثيرة بفضل الله عز وجل إن يا جماعة حظر تجول الساعة 8 وكلام من ده عشان الناس ما تجيش وفي بعض الناس قالوا إحنا ما جيناش عشان قالوا كده وبتاع واتضح إن الكلام إشاعة إلى غير ذلك أنا أبشركم بفضل الله عز وجل بشرى جميلة إن إحنا خدنا موافقة عشان رفع المشايخ شغال مش مؤتمرات بس حاجات تانية بس مش هينفع أقولها لك دلوقتي خدنا موافقة بفضل الله عز وجل لعقد مؤتمر إسلامي شعبي كبير في الاستاد بإذن الله عز وجل ده في السويس وإن شاء الله تعالى هنبشركم مؤتمر إسلامي شعبي كبير في استاد القاهرة بإذن الله عز وجل فدي تحركات كتيرة إن شاء الله تعالى وإن شاء الله برضه هنعلمكم مؤتمر إن شاء الله قريب برضه في الهيشة إخوانكم عاملينه في الهيشة برضه خد بال حضرتك في مؤتمر إن شاء الله يوم السبت عشان تبقوا عارفين في كفر العرب إن شاء الله تعالى في المعمل في مؤتمر احضروا برضه إخواننا وبعض مشايخنا من السويس ومعاهم مجموعة جاية من بره من المنصورة هيتم الإعلان عنها خد بالك بإذن الله عز وجل فإحنا نحرص على مثل هذه اللقاءات وحاول ما تجيش لوحدك فرصة بقى نعمل دعوة يعني عايزين نحصل فعلا نحصل تغير لسه البنات ماشية متبرجة ولسه الشباب ما بيصليش ولسه البانجو ولسه الحشيش ولسه المخدرات طب امتى هنرجع ما هو لازم يبقى انت ليك دور انت عايز تتحرك اتحرك بقى زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو ولو آية اعرف معناها كويس بالك واعرف مش غمض عليك معنى اسأل طلبة العلم واسأل المشايخ اعمل ايه هيقول لك اعمل كذا كذا في هذه الفترة لحد ما يجي الوقت فعلا يقول لك ابدأ يا جماعة الناس تتحرك وما تستعجلوش يا ترى هتنزلوا في الانتخابات طب مين اللي هنرشحه طب مين اللي مش هنرشحه طب هتنزلوا ولا مش هتنزلوا طب مين اصبر اصبر شوية كل حاجة ليها ترتيباتها وكل حاجة ليها تنسيقاتها بفضل الله عز وجل مش على مستوى السويس بل على مستوى الجمهورية كلها بفضل الله عز وجل فاصبر لازم الاول تعرف انت يعني ايه هتنتخب تعرف فرق بين الانتخاب والاستفتاء تعرف هذا الكلام تبقى حضرتك مين اللي هو ممكن ارشحه ايه المواصفات فيه عشان ابدا ارشحه تبان حضرتك مين اللي ممكن اختاره طب في حال لو ما حدش نزل مثلا من مشايخنا او من الناس اللي احنا هنحسبها على خير ونزكي الله احد ممكن نختار مين طب انتوا تزكوا لنا مين اللي انت هتقول عليه احنا هنمشيه بحضرتك واعلم زي ما قلت لك كن على يقين تماما ان المشايخ لن يغشوك ولن يدلسوا عليك بل بفضل الله عز وجل هم نصحة بالك وليسوا بغششة فالمؤمنون نصحا والمنافقون غششا والمستشار غير مؤتمن هم نصحا إن شاء الله تعالى وهم أمناء وإحنا عندنا ثقة في أقوالهم وفي أفعالهم وإحنا نسلم الأمر لهم بعد الله عز وجل لأنهم نعرف, نعرف أنهم لن يغشونا ولن يخدعونا ولن يدلسوا علينا ده شأننا مع مشايخنا ومع علمائنا ومعذرة أنا كنت هتكلم النهاردة عن عيوب الديمقراطية لكن أنا شايف كفاية عليكم كده إن شاء الله تعالى ونبدأ إن شاء الله في الأسبوع المقبل ربنا قدر وشاء إن شاء الله هنتكلم معاكم عن السياسة الشرعية نتكلم عن العقود الديمقراطية أو الديمقراطية في ميزان الشريعة وناخد برضو عشان الكتاب اللي احنا وقفنا فيه بتاع تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم برضو ما نقطعوش برضو ناخد حول ايه مسألة أو مسألتين معاكم وبرضو ناخد جزء في السياسة الشرعية تبقى أنت جمعت بين الأمرين نسأل الله عز وجل يتقبل منكم صالح الأعمال إن شاء الله بكرة نحرص على هذا اللقاء مع الشيخ أنس إن شاء الله تعالى في لقاء غدا بإذن الله بعد صلاة العشاء بإذن الله عز وجل والقاء يوم الجمعة نعم اللي هو قرية عامر بعد المغرب لقاء قرية عامر بعد المغرب خدتوا بالكم احنا لقاء الشيخ انس هنا ان شاء الله تعالى هو موجود هنا وان شاء الله يبقى بعد العشاء موجود هنا بكره ان شاء الله الشيخ انس موجود ان شاء الله درسه بكره بعد العشاء باذن الله عز وجل يعني موسى بيتاخر شويه هم المشايخ ان شاء الله خلصوا هناك واللي هيجي ان شاء الله يبقى موجود معانا واللي مش هيجي برضه يبقى يكون موجود يحضر الدرس خد بالك ونحاول ان احنا نعمل دعوه مع الناس سواء في الدروس داخل المساجد او خارج المساجد خاصه في هذه الفتره لان فتره مهمه تحتاج منا الى العلم والى الفهم والى التثقيف ولقاء الجمعة إن شاء الله تعالى مع شيخنا الشيخ سيد حامد بإذن الله بعد العشاء بإذن الله عز وجل أيضا في هذا المسجد مع علوم القرآن وإن شاء الله تعالى بنرتب لكم دروس تانية عشان نبدأ ننهض بالمسجد تاني بإذن الله عز وجل بعد اختيار مجلس إدارة من أبناء المنطقة مش معنى كده أن هو نبقى الأمر قصر على أبناء المنطقة بس لكن احنا قلنا أبناء المنطقة ليه لأن ما زال المسجد بيحارب عشان أجبالكم الآخر ما زال المسجد بيحارب احنا كنا النهاردة في الهوف معايا مجموعة من الإخوة وشايفين مذكرات مكتوبة وكلام من ده خد بالك طب انتوا عايزين ايه المهم نهدم المسجد وبس المهم نخرب المسجد وبس طب انتوا تخربوه ليه ايه اللي انتوا استفدتوه خدت بالك كل واحد له اغراض في نفسه لكن الحمد لله تم القضاء على كل هذا الكلام وتم اختيار برضه عشان نقفل كل هذا اللي هو اختيار مسجد اختيار مجلس اداره يعني نحسبه من الزكاة الله اخواننا نحسبهم من الشرفاء واحنا الفترة اللي فاتت دي شفناهم ومعاشرينهم فضل عز وجل في هذا المسجد ومعاشرينهم في الحي وتكون ثقة في هذا بفضل الله عز وجل ومعمولة الوقت لجنة مالية آه، في اللوحة ولجنة دعوية بفضل الله عز وجل عشان نبدأ ننهض بالمسجد يرجع المسجد ده زي ما كان بفضل الله عز وجل له مكانته بعد اندثار سنوات طوال بعد سقوط المسجد ده سنوات طوال فاحنا نتعاون مع بعض والامر مش قاصر زي ما قلت لك على مجلس مجلس الاداره محطوط بس علشان هو اللي بيتصدر لاي حاجه فضل الله. يلا يا جماعه لاي بيتصدروا وجزاهم الله خيرا فالاخوه تتكاتف معاهم ويرجع للمسجد ده مكانته كما كان لو انتوا عايزين كده فاحنا بنرتب لكم ان شاء الله تعالى دروس مع مشايخنا الفاضل سواء من السويس او خارج السويس خطب جمع باذن الله عز وجل ترتب مع مشايخ من السويس وخارج السويس باذن الله عز وجل فنبدا نقبل لان المرحله مرحله حاسمه زي ما بقول لك فما ينفعش تروح تعدي منك جمعه كده وخلاص لا بحيث انك تطلع فعلا استفدت اعطيتك دفعه اعطيتك قوه انت جيت اتعلمت حاجه وعرفت حاجه ما كنتش تعرفها قبل كده وهذا ما نرجوه ونتمناه نحن نتكاتف جميعا خلاص؟ خاصه الشباب والكبار والصغار وبرضه للنساء نساء تتكاتف ان احنا نبدا برضه مشاكل المسجد ده كلها في دلوقتي في النساء كم واحده فوق وان شاء الله باذن الله كل ده ان شاء الله هيزال مع التغيير اللي حصل كل ده هيتغير باذن الله عز وجل ويرجع للمسجد مكانته وقوته مره اخرى ويكون له الصداره باذن الله عز وجل بالتعاون مع بعض بوقفه يد واحده مع بعض خدت بالك بتطبيق قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وليك اي مقترح قدمهن احنا بنقبل المقترحات ليك اي نقد قول لنا بالراحه بس علينا خد بالك ليك اي امر استفسر خد بالك ما تاخدش بالكلام ولا تاخدش بالاشاعات ليس هذا من اخلاق اهل الاسلام لان دايما الشيء اما يبدا ينهض لازم هتلاقي فيه قلت لك بعض الفسده وبعض الناس لا يحبون الا الشر لاجل الشر هو عايز يهدم المكان او عايز يهدم هذا الانسان او عايز يهدم هؤلاء الاشخاص خد بالك حقدا وعياذا بالله حسدا الى غير ذلك لا نكون عندنا وعي وعندنا فهم بسرعه ما نرددش اي كلام يتقال ونكون ان شاء الله متعاونين جميعا على البر والتقوى غير متعاونين على الاثم والعدوان حتى ننهض بهذا المسجد وننهض ان شاء الله ببلادنا وننهض باذن الله بالامه وكما قلت لاخواننا في المؤتمر اللي فات ان السويس بفضل الله عز وجل عليها العين وشباب السويس ورجاله السويس عليهم العين على مستوى العالم فدي يبقى احنا برضو على قدر هذه المسؤولية وعلى قدر هذه المكانة ما نحاولش ننزل عنها فنجتهد متعاونين متواصلين متحبين متودين حتى نصل جميعا إلى بر الأمن والأمان والسلام نسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم صالح الأعمال وأن يغفر لنا ولكم الذنوب وأن يستر علينا وعليكم العيوب وأن يتوب علينا جميعا ويفتح لنا باب التوبة فنتوب وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولمن كان له حق علينا إن شاء الله تعالى خطبة الجمعة القادمة بعد غياب تسع سنوات عن هذا المسجد وعن هذا المنبر أخوكم العبد الفقير إلى الله عز وجل جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته